قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بنا من الأنهار ينسينا لحرمان بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الحقيقة بأن فترة طويلة عمالين بنتكلم عن نعيم الجنة ومهما وصفنا في الجنة ومهما قلنا من القرآن أو من السنة فالمولى عز وجل وضح لنا أن ما خفي كان أعظم قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى ولا خطر على قلب بشر لما نضيفها مع الآية الأولانية يبقى نلاقي نفسنا في النهاية مهما وصفنا فلن ندرك نعيم الجنة الحقيقية ولذلك احنا عايزين بس نسأل سؤال بعد الرحلة الطويلة ديت واحنا بنتكلم عن الجنة ونعيم الجنة وحور الجنة و عايزين نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو ليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما انت ذكرت لهم الجنة وكلمتهم عن الجنة تفاعلوا هذا التفاعل الإيجابي العظيم لحد ما بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم من أجل ان هم يفوزوا برضوان ربنا ثم بجنة الرحمن سبحانه وتعالى في الوقت اللي بيذكر فيه قدامنا الجنة برضه بنفس الآيات ونفس الأحاديث ولكن التفاعل لا يتناسب مع قدر الجنة ويأتي الجواب من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هو اليقين اليقين واليقين ده عايزين نقول ان هو رقم اتنين لان في حاجة قبليه لكن عايز اقول اليقين ان الصحابة ما دام سمعوا ان ربنا قال كذا عن الجنة او النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفه معانا عن الجنة خلاص كأنهم شايفين الجنة عايزين الدليل صلى على حبيبكم صلى الله عليه وسلم سيدنا حنظلة والحديث رواه مسلم لما بيقول كان رسول الله يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين خدت بالك من كلمة كأن رأي عين يعني ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الجنة وعن النار كأننا شايفين الاثنين قدام عينينا ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كان ليه كلمة جميلة قوي بيقول إن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار فلما يتكلم أي كلمة أو يعمل أي عمل على طول بيعرض الكلمة أو العمل على الجنة أو النار الكلمة دي تودي الجنة نقولها الكلمة دي تودي النار بلاش منها من صمت نجا العمل ده يوصل للجنة يبقى خلاص نمضي ما شاء الله في العمل ونسرع فيه ونكتر منه طب العمل ده يوصل النار بلاش منه خالص احنا في غنى عن النار لأن المولى عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طيب يبقى الأسباب الحقيقية اللي خلت الصحابة يتفاعلوا هذا التفاعل الإيجابي الحقيقة هم ثلاث حاجات رقم واحد وده أنا أظن أنه أعظم سبب هو أن الصحابة هم اختيار المولى عز وجل بصدق يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى لما اطلع على قلوب العباد لم يجد أطهر من قلب النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاختاره ليكون خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحاب النبي فاختارهم لصحبته يكفي أن أقول لكم حاجة أن جيل الصحابة هو الجيل الوحيد اللي نقدر نقسم بالله أنه خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين لسببين لأن ربنا هو اللي زكاهم ولأن النبي هو اللي زكاهم ربنا قال عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس ولو أن الكلام أصلا عام في حق الأمة لكنه المخاطب ابتداء بهذا الكلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه دول الصحابة ومنهم من ينتظر لهم محنة وما بدلوا تبديلا ويكفي والله العظيم لو لم يرد في حق الصحابة وفي فضل الصحابة إلا قول المولى عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه لكان كفاية والله العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني اللي هم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يبقى إذا رقم واحد اللي خلى الصحابة يتفاعلوا هذا التفاعل إن ربنا هو اللي مختارهم ويعلم إن القلوب دي أطهر قلوب بعد الأنبياء والمرسلين رقم اثنين اليقين اليقين اللي دب في قلوب الصحابة لدرجة ان هم كانوا يسمعوا الآية على طول في ساعتها تتحول الآية إلى واقع عملي سيدنا عمر بن الخطاب لم يحفظ سورة البقرة إلا في تسع سنين وفي رواية في 12 سنة مع ان سيدنا عمر بن الخطاب لو حب يحفظ سورة البقرة بدون مبالغة في خمس أيام هيحفظها أمال إيه اللي خلاه يعمل كده يأخر الحفظ بالمنظر ده سأل عمر بن الخطاب فقال والله ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها إلا وأكون قد عملت بالتي تسبقها يبقى إذن المسألة مش مسألة حفظ وبس وإنسان يحفظ القرآن وهو أخلاقه مفيش وسلوكياته يعني تعبانة لا ده هو بيتعامل مع القرآن قلبا وقالبا أنا بقرأ القرآن وبعمل به ثم أدعو الناس إلى هذا القرآن العظيم يبقى رقم واحد أنهم اختياروا المولى عز وجل رقم اثنين اليقين رقم ثلاثة ودي مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية إن الصحابة مروا بتجربة فريدة هذا اعتقادي مروا بتجربة فريدة التجربة دي لم يمر بها جيل من قبل الصحابة ولن يمر بها جيل من بعد الصحابة التجربة ديت بتتلخص في أربع خمس نقاط رقم واحد أنهم عاشوا وتعايشوا مع أسباب النزول وتعايشوا قلبا وقالبا مع مع القرآن مع كتاب الله سبحانه وتعالى تخيل حضرتك لو أن أنت عايش في زمن الصحابة واقف بتصلي وبتقرأ بقول المولى عز وجل ده أنا بذكر على سبيل المثال بتقرأ قول المولى عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى فخطر على بالك في ساعتها مباشرة عبس وتولى أن جاءه الأعمى أيوة الآيات ديت نزلت في الصحابي الجليل اللي ساكن في البيت اللي على يميني اللي هو عبد الله بن أم مكتوم تخيل إحساسك إيه وانت شايف عبد الله بن أم مكتوم ماشي قدامك وانت بتقرأ الآيات ديت وبتتعايش معاها والصحابة اللي نزلت في الآيات دي قدام عينيك تخيل حضرتك وانت بتقرأ قول المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بتقول ايوه ما شاء الله ده الايات دي نزلت في زيد بن حارثة اللي ساكن في البيت اللي على يساري ما شاء الله ومش فيه هو بس ده الايات دي نزلت في زيد بن حارثة وزينب بنت جحش لما زيد تزوج من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك حدث بينهما خلاف وطلقها زيد فجاء الأمر بزواجها من عند المولى عز وجل أن المولى عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا خلاص تزوجها وطلقها زوجناكها يعني زوجها المولى عز وجل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيلوا أنت بتقرأ الآية ديت وأنت شايف قدامك زيد بن حارثة تقول ما شاء الله الآيات دي نزلت في زيد بن حارثة وزينب بنت جحش تخيلوا أنت بتقرأ قول المولى عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى تقول أيوة الآيات دي نزلت في أبي بكر الصديق حينما أعتق بلالا اشترى بلال وكان عبدا رقيقا اشتراه وأعتقه هو ومجموعة كبيرة جدا من المسلمين وأعتقهم ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى فربنا بيقول في حق أبي بكر ومن كان على منوال أبي بكر فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تخيل حضرتك لما كل آية من كتاب الله نزلت انت عارف هي نزلت امتى ونزلت في مين وسبب نزولها وقصة نزولها تخيل إيمانك هيبقى في قلبك عامل ازاي دي أول حاجة في التجربة الحاجة الثانية في التجربة وأنا شايف أنها برضو من أهم الأشياء ومن أهم التجارب التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مجرد رؤية النبي ولو مرة واحدة في العمر مش عايز أقول في الحقيقة عايز أقول حتى في المنام بتعتبر حدث عظيم جدا في حياة الإنسان ممكن إنسان حياته كلها تتغير من الألف للياء بسبب أنه شاف رؤية وشاف في الرؤية ديت حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتخيل بقى اللي يشوف النبي على الحقيقة طب تخيل اللي أعظم من كده تخيل أنه مش شاف النبي وبس لا وعاش مع النبي وشاف أخلاق النبي وسلوكيات النبي شاف رحمته شاف رأفته شاف عفوه شاف أخلاقه شايف كل حاجة عملها النبي عليه السلام تخيل التجربة دي كانت تبقى عاملة ازاي في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه تخيل لو انت عايش مع النبي وبتسمع بتسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويتبع الجنائز طيب تخيل كده بتقول ايه انا سمعت ان النبي لما كان يعرف ان في حد مريض كان بيروح يزوره ولما كان يعرف ان في حد من الصحابة مات كان يروح بنفسه ويتبع الجنازة يصلي عليه ويدفنه ويدعو له صلى الله عليه وسلم طب تخيل بقى لو كنت انت المريض اللي النبي راح زاره يا شوف تخيل بقى فرحتك طب تخيل لو انت اللي مات والدك او ماتت والدتك والنبي صلى الله عليه وسلم راح صلى عليه او صلى عليها وحضر الجنازة ودفنهم ودعا لهم تخيل احساسك قد ايه وحبك قد ايه كان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل التجربة الفريدة العظيمة التي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا قبل الفاصل ازاي الصحابة تفاعلوا مع الجنة قلنا لثلاث اسباب السبب الاولاني ان ربنا هو اللي اختارهم وعشان كده كانوا بالايمانيات العالية ديت رقم اتنين اليقين اللي دب في قلوبهم ان اي كلمة ربنا بيقولها او اي كلمة بيقولها النبي عليه السلام خلاص يقينا هي كأنه قدام عينهم شايفينها رضي الله عنهم وارضاهم الحاجة الثالثة قلنا يا جماعة ان هم مروا بتجربة فريدة جدا ان هم شافوا النبي وعاشوا معاه ومجرد رؤية النبي حدث ضخم جدا فكيف بمن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اول حاجة تخيل حضرتك ان شافوا عاشوا مع اسباب النزول يعني ان هم مروا بتجربة فريدة جدا جدا عاشوا مع اسباب النزول كل آية نزلت فين ونزلت في مين دي حاجة كبيرة جدا الحاجة الثانية ان هم شافوا النبي وعاشوا معاه صلى الله عليه وسلم وقلت قبل الفاصل تخيل حضرتك لو انك عرفت ان النبي كان يعود المرضى و... ويتبع الجنائز طب تخيل لو كنت انت المريض اللي النبي زاره تخيل حضرتك احساسك يبقى عامل ازاي تخيل لو واحد قريبك مات والنبي راح حضر جنازته وصلى عليه ودعا له كان احساسك يبقى عامل ازاي طب تخيل لما تسمع ان النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه لدرجه ان جاله مره رجل اعرابي كان لم يسلم بعد فرأ... فسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقه فاعطاه النبي غنما بين جبلين شوف حضرتك حضرتك المكان اللي احنا قاعدين فيه ده تخيل لو في جبل هناك وفي جبل هناك وبين المسافة الكبيرة دي كلها مليانة أغنام والنبي بيقول له خد كل الأغنام ديت فأخذ الأغنام وراح للقوم بتوعه للقبيلة وقال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أي من لا يخشى الفقر أبدا طب تخيل لو كنت انت الاعرابي دوت اللي النبي اعطاه غنما بين جبلين كان ايمانك هيبقى عامل ازاي تخيل لما تسمع ان النبي كان يكرم اليتامى وكان يكفل اليتامى وكان يحض الام على كفاله اليتامى ويقول لهم انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين تخيل لو كنت انت اليتيم اللي النبي اكرمه واللي النبي حض الأمة على إكرامه كان إيمانك يبقى عامل إزاي تخيل لما تسمع أن النبي كان يدعو لمثلا واحد من الصحابة أسلم كان مثلا أمه ما أسلمتش أو أبوه ما أسلمش كان النبي يدعو, يدعو لهم بالهداية فيسلموا تخيل لو كنت انت اللي مكان ابي هريرة لما النبي دعا لامه ان ربنا يهدي قلبها للاسلام فشرح الله صدرها للاسلام واسلمت تخيل لو كنت انت ابو هريرة وأمك أسلمت بدعاء النبي كان حبك يبقى عامل إزاي للنبي صلى الله عليه وسلم بقول لك تجربة فريدة جدا جدا ما مرش بها جيل قبل جيل الصحابة ولا هيمر بها جيل بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الصحابة من ضمن التجربة الفريدة شاهدوا أشياء عجيبة أعجب من الخيال الصحابة شافوا الملائكة شافوا سيدنا جبريل في صورة البشر في صورة دحية الكلبي اللي هو الصحابي الجليل تخيل لما تكون انت شايف واحد في صورة بشر وبعد ما يبن... بعد ما يمشي الرجل ده النبي يقول لك عارف مين اللي كان قاعد معك ده تقول له مين يا رسول يقول لك ده كان جبريل جبريل كان قاعد معانا بيعلمنا امور ديننا تخيل التجربة الفريدة دي تخيل لو انت في غزوة بدر وشفت ناس بيقاتلوا معاك ما انتش عارف مين دولت وبعد ما انتهت الغزوة وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك عارف مين اللي كانوا بيقاتلوا معانا دول دول الملائكة ملائكة مخصوصين ربنا أنزلهم من السماء الرابعة عشان يقاتلوا معانا في غزوة بدر تخيل إحساسك يبقى عامل إزاي تخيل لما كانت الملائكة تيجي تسلم عليك كل يوم ايه ده الملائكه كانت بتسلم على حد اي نعم كانوا يسلموا على عمران بن حسين كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان عمران بن حسين كانت الملائكه كل يوم عند السحر كانت تاتي وتسلم عليه تخيل ايمانك كان يبقى عامل ازاي لما تعرف ان الملائكه انت شايفهم بعينيك وتخيل لما تعرف انهم كانوا بيقاتلوا معاك وتخيل لما تعرف انه كانوا كل يوم بييجوا يسلموا عليك تخيل لما الصحابه شافوا بعض المعجزات الحسيه اللي قدام عينيهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلع يخطب كل يوم جمعة على جذع من نخل جذع مقطوع من شجرة يا جماعة ففي يوم من الأيام واحدة من الأنصار قالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه قال لها طبعا فصنعوا له منبر فصعد على المنبر في الجمعة اللي بعدها وأمر بالجزع أن ينحى جانبا فلما صعد النبي على المنبر بكى الجزع وحن حنينا حتى سمع الصحابة صوت حنين الجزع بكى الجزع لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي قطع الخطبة صلى الله عليه وسلم ونزل والتزم الجزع أي احتضن الجزع فسكن الجزع بحضن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل إيمانك يبقى عامل إزاي تخيل لما تشوف انشقاق القمر ال- المشركين جايين للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا له لا نؤمن لك يا محمد حتى تشق لنا القمر إلى نصفين وإذا بالحبيب المصطفى يسأل المولى عز وجل أن يشق القمر نصفين فيأمر المولى عز وجل القمر فينشق نصفين والمشركين شايفين القمر وقد انشق نصفين والصحابة شايفين نفس المنظر تخيل إيمانك يزداد في قلبك إزاي بفضل الله سبحانه وتعالى تخيل لما الصحابة يشوفوا الجمل جمل كان شرس والراجل صاحب الجمل بيقول له يا رسول الله الجمل ما بقتش قادر استخدمه وده راس مالي بنقل عليه التجاره بتاعتي فيروح النبي ويامر الجمل فياتي الجمل الى النبي ويسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بعدها راح دخل على النبي وعايز يسجد له النبي بيقول له بتعمل ايه يا انس قال يا رسول الله الجمل يسجد لك فنحن احق قال لا انه لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها شوف قد إيه جمل بيسجد للنبي فياخذ النبي بخطام الجمل ويسلمه لصاحبه ويعود الجمل اجمل مما كان والف وأ- واشد اناسا مما كان تخيل حضرتك لما تشوف الماء بينبع من بين اصابع النبي لما حدث جفاف في الحديبيه والنبي امرهم يجيبوا له صحن بس كده فيه ميه فوضع عاده وسمى الله وبارك فبذا بال- بال- بالماء يم ي- يعني يفيض و- و- وينفر من بين اصابع الس- النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح كانه نافوره والصحابه يجوا يملوا الاوعيه بتاعتهم ويروحوا ويتوضوا ويغتسلوا ويشربوا والميه ما زالت تنبع وتفور من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما الصحابة كانوا يسمعوا صوت تسبيح الطعام في يد النبي ويسمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم تخيل إيمانك كان يبقى عامل إزاي وانتوا عارفين معجزات النبي كانت كثيرة جدا جدا وأعظم من أن تحصى أو تعد تخيلوا لما النبي كان يخبر ببعض الأمور الغيبية والغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله لكن ربنا أطلع النبي عليه السلام على بعض الغيبيات فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها للصحابة تخيل لما تسمع بعض الغيبيات في غزوة بدر النبي يقول للصحابة هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان فما أشار النبي إلى مكان إلا وقتل فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما تشوف منظر زي ده إيمانك يبقى عامل إزاي تخيل لما النبي في سرية مؤتة واقف وسط الصحابة ويقول لهم قتل الآن فلان الفلاني وقتل فلان الفلاني وقتل فلان ويسمي الصحابة يقول لهم اتقتل زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزداد الإيمان في قلبك وغيرها كثير وكثير من الغيبيات أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى التي لم يرها الصحابة ولكن رأيناها نحن شوف تخيل لما شفنا علامات الساعة الصغرى وسنرى علامات الساعة الكبرى تخيل كل الغيبيات دي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزداد الإيمان في قلبك فلو تعاملنا مع ذكر الجنة كما تفاعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب لشفت بقى تخيل بقى لتفاعلنا مع ذكر الجنة بالطاعة وبذكر الله وبقراءة القرآن وبالإكثار من الطاعة لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا وقع أحدنا في معصية لبادر إلى التوبة كما كان يبادر أصحاب النبي إلى التوبة وإلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مش أيها المذنبون فالتوبة واجبة في حق كل مسلم بفضل الله ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب في, الليل في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة وفي رواية كان يتوب مئة مرة يبقى لو تفاعلنا مع ذكر الجنة احنا عمالين بقالنا اهو داخلين على شهر عامين بنتكلم عن الجنة ووصف الجنة وطعام الجنة ونساء الجنة وحور الجنة وكل الخيرات التي ذكرناها عن الجنة لو قلوبنا كقلوب الصحابة بفضل الله كنا فعلا تفاعلنا مع ذكر الجنة كما تفاعل أصحاب النبي مع ذكر الجنة كنا نقدم أرواحنا ودماءنا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك فداء لهذا الدين العظيم وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وفزنا في تلك اللحظة برضوان الله ثم بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حقيقة احنا قاعدين دلوقتي في المكان الجميل ده وسامعين يمكن حضراتكم سامعين معايا صوت ال- البلابل سامعين صوت البلابل وصوت العصافير تحس فعلا بان امال الجنه شكلها ايه زي ما بنقول وبنكرر دائما هذا اعداد البشر للبشر فما ظنكم باعداد رب البشر فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ما زلنا بنتكلم عن يوم في الجنه وفاضل لنا لقاء واحد اسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا هذا العمل بان ربنا يجعلنا ويكتبنا من اهل الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وساعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيش في الجنة